الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسر تسجيلات دار أهل السنة لجمهورية مصر العربية أن تقدم لكم النسخة الأصلية من هذا الإصدار
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الثالثة والثلاثون في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده وهي الحلقة الثانية عشرة في الحديث عن الجنة جعل الله الجنة مآلنا ومكاننا ومنزلنا ومستقرنا والمسلمين والمسلمات وهذه بمشيئة الله أيضا هي الحلقة الأخيرة في الدار الآخرة وتعتبرني في هذه الحلقة وفي بدايتها مشاعر شتى مع الحلقة الأخيرة نعم يبقى لنا حلقتان سوف نوجد لكم فيها ما قلناه منذ الحلقة الأولى منذ ما يربو على تسعة أشهر ولكن هذه الحلقة الأخيرة التي ندعو الله عز وجل أن يجعلها ويجعل كل هذه الحلقات لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا شيطانا إلا طردته ولا ميتا إلا رحمته ولا غالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وحرجته ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم ثقل بمجالس العلم هذه موازيننا يوم القيامة ثبت بها على الصراط أقدامنا يوم تجل الأقدام اللهم اجعلنا بها نشرب شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا احذفنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل قربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك يا مولانا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم أحسن لنا الختام في الأمور كلها واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وكما قلت في الحلقة الأولى أقول في الحلقة الأخيرة إن سلسلة حديث الدار الآخرة ويتعاد في خلال 15 سنة للمرة الثالثة قريبة هذه الدروس إلى قلبي بعد تفسير كتاب الله عز وجل وأنني لست أدري كيف أشكر الله عز وجل على توفيقه وتيسيره هذا الأمر أن أتممنا هذه الحلقات وشرح الله صدورنا جميعا بها ولعل يعني من حسن الطالع في هذه الايام الطيبه ونحن على ابواب شهر رمضان اللهم اعده على المسلمين بالخير والمغفره والهداه يا رب العالمين وول امورنا شرارنا او خيارنا ولا تول امورنا شرارنا يا رب العالمين اقول بفضل الله عز وجل اولا واخيرا كان لبعض الإخوة وبعض الجنود المجهولون في الدعوة الإسلامية لا أعلم كثيرا منهم قاموا كما قلنا بترجمة هذه الحلقات إلى عدة لغات أنا ما أعرفش مين هم الحقيقة ربنا يبارك في أهل الخير وبفضل الله عز وجل يعني جاءني جاءتني هذا الأسبوع رسالتان وعدة مكالمات تليفونية من مدريد ومن بعض الدول الاسكندنافيه ان بعض الاخوه بفضل الله عز وجل لما قاموا بترجمه هذه الاشرطه دخل في الدول من الدول الاسكندنافيه ومن اسبانيا علاوه على امريكا الجنوبيه ما يربو على ألف في دين الله عز وجل بين رجل وامرأة وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ولسماحة أو يسر هذا الدين وقربه من الفطرة ولا يصح إلا الصحيح فاللهم أعز دينك وانصره في بقاع الأرض يا رب العالمين ومما أسعدني أكثر وأكثر أن بعض الدول كزي السويد وسويسرا هناك أسر كاملة دخلت في دين الله عز وجل وهذا من فضل الله اولا واخيرا واقول ما قلته في الحلقه الاولى ايضا ان كنت قلت خيرا او صوابا فمن الله وحده وان قلت سيئا او خطا فمن الشيطان ومن نفسي فاللهم اغفر لنا وارحمنا ووفقنا وسددنا وقربنا منك يا رب العالمين لكي لا ندخل في مقدمات لان الحلقه طويله سوف نكمل نصين او ثلاث نصوص من كتاب الله عز وجل لندخل بعد ذلك على الحديثين اللذين آه يعني اخرتهما حتى نختم بهما هذه الحلقات في رضا الله عز وجل على اهل الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ثم كما قلنا في رؤية وجه الكريم سبحانه وهي أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده فاللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين آه الأسبوع الماضي كنا نقرأ نصا من سورة الصفات ووصلنا إلى قول الله عز وجل قال قائل منهم إني كان لي قرين واحد من أهل الجنة قعد في الجنة مدة وبعدين قال ده انا كان ليا واحد صاحب في الدنيا بيمشي معايا بيقعد معايا وبيزورني وازوره كان صديق ولكن اريد ان اوضح نقطه هامه يجب الا تصاحب الا كما قلنا من تذكرك بالله رؤيته ويدلك على الله حاله ويزيد في علمك منطقه لا تصاحب الا من يصير مرآة لك ترى فيها عيوبك فصديقك من صدقك لا من صدقك صديقك من صدقك لا من صدقك وقلنا من قبل ان الطفل قد يكره اباه عندما ياتي له بالطبيب ليعطيه ابره مؤلمه او دواء مؤلم ويحب امه لانها تدافع وتقول لا داعي ابدا للطبيب ولا داعي ابدا للابره ولا الحقنه اللي بتوجع الولد او بتقلبه. للاسف الشديد لو كان هذا الطفل بالغا عاقلا واعيا لاحب اباه في هذه النقطه اكثر من حبه لامه، ليه؟ لان ابوه صديق له لانه صادق معه. قد يؤلمه ولكن هذا الالم له هدف وهو النتيجة ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قد يبتلي الإنسان منا في الدنيا بمرض أو بمشكلة أو بزوجة بذيئة اللسان أو بزوج سريق آه متفاوت أو بجار سيء أو مدير في العمل آه يؤذيه أو آه عامل عندك أو موظف يخونك في مالك وفي إيه وفي عملك قد تكون هذه الابتلاءات ليست لأن الله عز وجل يكره هذا العبد فإنما أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل يصاب المؤمن على قدر إيمانه فإن كان إيمانه قويا قال يا جبريل صب البلاء على عبدي فلانا صبا فيصبه ثم يقول ماذا صنع عبدي يقول يا رب حمدك واسترجع يقول الله عز وجل أعد عليه صب البلاء مرة أخرى فإني أحب أن أسمع صوتك والإنسان المسلم لو مر عليه كما قلنا أربعون يوما لا يبتلى بمشكلة ولا مصيبة ولا بلية رغم سيره في طريق الله عز وجل يجب كما قلنا أن يعيد حساباته مرة أخرى وأن يحدد المسار لأنه بعيد عن رب العباد سبحانه ودخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يقول يا رسول الله أصابتني أم ملزم أم ملزم اللي هي الحمى يعني رأى واحد في في مع في جلساء أو في مجلس الحبيب المصطفى يقول يا رسول الله أنا جات لي حمى سخونة الأعرابي وما أم من الأمر إيه ده الراجل ده بيقول أم إيه أم ملزم دي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أصابتك حمى من قبل لا تبلاش تكون أبدا قال الأعرابي كلا أنا صنعة رأسك حسيت مرة الدماغ بصبعة قال كلا أنا بلاش بسكونة ولا بالك حتى صداع ده ايه ده فرن سيدي سبحان الله سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبتلى فهو شيطان اه وقلنا ان الابتلاء انواع ثلاث انواع التمسك في طريق الله عز وجل وتتدرج في طاعة الله عز وجل وتحاول ان تتجنب محارم الله سبحانه ورغم ذلك تبتلى فده اسمه رفع درجات اللهم اجعلنا منهم يا رب ربنا بيرفع ايه ليه لان السيد عائشه بن الله راسه السيد عائشه بن راسه وجعان فقال الحبيب لا وانا ولا راسه ولا عائشه وانا برضه دماغي وجعان قالت اتوعك انت يا رسول الله طب انت جايه طب احنا ناعيه طب انت جايه قال اوعك كما يوعك رجلان من امتي ليضاعف لي الثواب عند الله يوم القيامه. يعني كنت انت تحس بالالم 30 درجه الحبيب يحس 60 درجه. اذا كنت انت تحس بالالم 100 درجه الحبيب المصطفى لدرجه وهو ينازع ولعل دي برضه من سياق الحديث في الحلقه الاخيره كان الروح خلاص يعني توشك ان تغادر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فالسيده عائشه لقيته بيتمتم بكلمات علمت انه يقرا الفلق والناس الموازتين ما كانش ينام ابدا الا ما يراهم ثلاث مرات ويمسح وجهه وما استقبل من جسده وبعدين فلم فأراد أن يرفع يديه ليمسح وجهه فلم يستطع من شدة سكرات الموت. يعني إذا المسألة مش مسألة المسألة صعبة إن للموت لسكرات كما قلنا في الحلقة الأولى سبحان الله فمسحت عائشة بيديها على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فنظر إلى سواك في يدها بص للسواك اللي في إيدها فعرفت إنه عايز يفتاك ولكن إيده مش قادرة تشيل السواك وتحطه في بقه صلى الله عليه وسلم فأخذت سواكه ولينته بفمها ثم أعطته ها وأمسكت بيده فتاك صلى الله عليه وسلم وبعدين وبعدين نزل جبريل وقال يا رسول الله هذه هي آخر مرة أنزل فيها إلى الأرض خلاص لمن أنزل بعدك لأن سيدنا جبريل مهمته إيه تبليغ ها وحي السماء إلى من اختارهم الله سبحانه لتبليغ دعوات الله إلى عباد الله لآخر مرة خلاص نزل من آدم ولا نزل على نوح ابراهيم موسى عيسى كل الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام خلاص خلاص يا محمد عليه الصلاه والسلام هذا ملك الموت يستأذن بالباب والله ما استأذن على أحد من قبلك حصلش ملك الموت ما يستأذنش على أحد لا من قبل رسول الله ولا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما استأذن على رسول الله لمقام الرسول عند ربه استأذن سبحان الله وبعد ذلك إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل أتحب أن تكون في الدنيا ملكا مخلدا أم إلى جوار الرفيق الأعلى قال بل اختار الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى اشهد ان لا اله الا الله واني عبده ورسوله ثم صاب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلنا راينا كيف ان انس رضي الله عنه لما عاد من بعد دفن رسول الله ليعزي السيده فاطمه قالت له فاطمة يا أنس هل هانت عليكم أنفسكم أن تحثوا الرسول أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ معقولة؟ معقولة كده بإيديكم تحطوا التراب على وجه الحبيب؟ كيف؟ قال هو الذي امرنا بهذا يا بنت رسول الله وحرم الان منها خلقناكم او نزل عليكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين خلاص يبقى انك ميت وانهم ميتون سبحان الله اذا انت في الدنيا تختار الصديق الذي يذكرك بالله لانه في الجنه هتطلع على صاحبك فلان فين اللي كان بيروح معايا في الحته الفلانيه اني كان لي قريب كان لي صاحب وقلنا برضه نأكد تاني لا يدخل بيتك الا مؤمن ليه؟ عشان يحافظ على حرمتك لما المؤمن يخش بيتك يحافظ على ايه على حرمة البيت ولا يأكل طعامك الا تقي ليه لان التقي لما يأكل يدعو لك وكان ابن مسعود كما قلنا ونكرر كان بيقول ارق انسان على قلبي اخف انسان على قلب ابن مسعود الضيف قالوا ليه ده المصريين سنة 92 مفيش اثقل على قلبهم من الضيف اللي يجي على دور معاك سبحان الله قال ابن مسعود لان رزقه على الله رزق الضيف على من؟ يا فكر انت بتاكل الضيف من جيبك. لا لا ده الضيف رزقه على الله وثوابه لي حتى لو كان الضيف غني برضه هاخد ايه؟ ثواب في اطعامه سبحان الله يبقى سبحان الله ال- الاول الثواب يعني رزقه على الله وثوابه لي هو ثالث حاجه قال ويأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه ولكن سيدنا الخليل عليه السلام سيدنا ابراهيم كان لما يجي ياكل لازم يطلع يمشي مسافه ميلين الى ايه؟ الى ان يلقى ضيفا. لما يلقى ضيف يجيب الضيف وايه؟ وسبحان الله وراينا كيف ان الاعرابي جاء الى الحبيب وقال انا ضيفك الليله يا رسول الله انا ضيفك بقى عازم واحد عازم روحه بالعافيه عند سيدنا الحبيب من يفرحه دخل الحبيب الى بيوت نسائه عندكن طعام المفيش اي ح... اي ح- تمر عيش ايش مفيش اقط جبنه مفيش ما عندنا الا الماء يا رسول الله خرج وقال للصحابة من يضيف ضيف رسول الله الليلة مين ياخذ ضيف الحبيب النهاردة سيدنا جابر قال انا يا رسول الله واكل الضيف وفرحان بيه مش تدخل على مراتك بضيف تشعر ان ال- تفكك اللي اتعبت فيه فيه لا ابدا المساله سهله جدا واحنا ما نتكلمش البعض اللي موجود يكتب زوجة جابر رضي الله عن عن الجميع قالت له ما عندناش اكل الا الاكل اللي كنا حاجزينه لك بس يعني اكل يكفي نفر وبعدين النفر بتاع الصحابه كان بياكل قد ايه ما تبصش انت للايه للانفار اللي ياكلوا فيك اه الانفار اللي تمثلهم سيادتك لا ده كان الصحابي كان تلت الطعام تلت الشراب تلت الماء كان له قيمات له قيمات الان سهله أوي، سهله نطفي النور ونحط الطبق اللي فيه الاكل م? قدام الضيف واحنا نقعد نعمل ان احنا بنخبط اطباق قدامنا ان احنا بنعمل صوت الاكل ربنا يضلنا محدش شاف المؤمن كيس فطن اكل الضيف مسح اللي قدامه شبع كويس هم ما اكلوش يروح سيدنا جابر اللي ياخد الضيف ويروح بيه ايه صلاه الفجر صلاه الصبح خلف الحبيب يقول لي يا جابر لقد شكر الله صنيعك اليوم انت وزوجك بضيف رسول الله يبقى ادي ايه ادي المؤمن لا يدخل بيتك الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي ليه المؤمن اللي يدخل البيت طريقه حق كده ان كان ينتدب لكلمه طيبه يقولها شكرا يعمل قاعد مع مراتك في امان الله وده ده انا شفت واحد شبهك امبارح راكب عربيه كده وفي واحده راكبه جنبه مش عارف انت انت يا بس جاي ت- ت- تخلي الراجل اه، ت- تطير البلاوي دول لو ستركه بشعرك لكان خيرا لك ها انصحه بينك وبينه بينك وبينه ما انت عارف نظام التراكيز في البيت انت انصحك كده انصحه بينه وبين نفسك لانك مرآة اخيك اني كان لي قريب خليه يصحك في الدنيا يقول وانك لمن المصدقين صح صح فعلا انت راجل اللي في الجنة كنت مصدق بالبعث مصدق بالنشور مصدق بالحساب وكان فعلا لك هذا القرين وهذا الصح عايز اعرج على نقطة صغيرة مسألة القرين الناس يقول لك يا اخي كل واحد له قرين من الجن وله قرين تحت الارض مين اللي قال لك الكلام ده من الذي جاء لك بهذه السرية يعني هو المصنع الالهي المواد الان خلصت لدرجة ان بيعمل السجن تحت الارض ولا ده كلام يا اخي خليك كده سبحان الله الله قادر لازم الجماعة الخيرين بتوع تناسخ الأرواح طب تتناسخ الأرواح ليه؟ الله ده ربنا عمله كم؟ أما قد يخلق خمسة مليار في, في, في, في لحظة يخلق ولا ما يخلق يخلق ولا ما يخلقش؟ ما توحدوه لا إله إلا الله سبحان الله يبقى مش حاجة اسمها قرين أما إيه موضوع القرين ده؟ لكن كنت أنت راجل مؤمن ماشي بطريق الله قرينك الملك وان كنت رجل العياذ بالله منحرف قرينك الشيطان بالفعل ايه قلنا لكم من قبل ان خرجت في طاعة الله انت على بالك كل يوم واقف ملك وشيطان كل واحد معاه راية علم ان خرجت في سبيل الله راح شغلك راح تصح بالاثنين راح تعمل راح تزور اخوك المسلم راح تصل الرحم راح تتصدق اظلتك راية الملك حتى تعود الملك يلازمك يجي دلوقتي يأذن في الطريق عايز يصلي العصر الأول صلي العشاء الأول ما نضمنش إيه مش حق وهكذا وإن خرجت في غير سبيل الله أنا والعياذ بالله يحصل إيه؟ أضلعك الشيطان برايته حتى تعود حتى ايه؟ ولذلك انت وانت رايح مكان فيه يعني مثلا الجماعه الكرويين يروح في الاستاد ويزدحم 100000 يقول لك كبير المصريين في استاد القاهرة بيرد دول يا رب ها ماشي وبعدين نفرض جدلا لا قدر الله المدرجات راح توقع بالناس لك شهداء الكرة يعني شهداء الكرة انت بتهرج شهداء الكرة ايه؟ انت اول قرينا في كل ما قريناش شهداء الكرة دي شهداء يقول لك وفلان رحمه الله الفنان وقع على المسرح وقع ويؤدي رسالته في محراب الفن فهو سيد الفن وتسمع كلام يوقع صدرك فانت ان كنت في طريق الله يقول الملك يظلك برايته لغايه ما ترجع يبقى انت ماشي في طريق الله ماشي غلط والعياذ بالله رب العالمين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون معقولة بعد ما نموت ونبقى تراب ونبقى سبحان الله حاجة جميلة معقولة نبقى يعني يطلعونا تاني مدينين نطلع مدينين في الحسنات والسيئات ويبقى علينا وما يبقاش لنا معقولة دي ولذلك جاء أمية أمية ابن خلف والعياذ بالله جاء ببعض من عظام من المعلى المعلى اللي هي المقابر بتاع مكة عظمة جميلة وراح عملها كده طحنها في ايده وراح نفخ فيها في الهواء قال يا محمد هل يستطيع ربك ان يعيد هذه مرة اخرى اسمع كلام الله عز وجل ينزل جبريل الامين باخر يتيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم بعدين التنظير بقى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الشجر الاخضر اللي فيه الواء المايه دي ها وفيه التمثيل الكلوروفيل وفيه ماده البلاستيك الخضراء وفيه وفيه وفيه اللي نستخدمه في الايه؟ في الطاقه ها سبحان الله من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون شوف الآيات ماشية ازاي تقنع كده ببساطة وبسهولة هو بيضرب مثل سبحان الله على على مسافة الخلقة العزيز العزيز اتجوز آه يومين مع مراته وبعدين خارج رايح ال- المزرعه بتاعته ولا ال- كان كان فلاح زارع عليه وعلى النبينا الصلاه والسلام احد الانبياء الرسل سيدنا العسيس ماشي وهو ماشي معدي على حاجه زي صلاح سالم كل- كلها ايه مقابر وشويه عظام باليه قال ياه أن يحيي هذه الله بعد موتها هو هو مش مش من باب التعجيز لا ده هو عايز يستفهم ازاي كيف كيفية قال فأماته الله مئة عام ثم بعث راح ملك- ملك الموت قبض روحه قبض روحه 100 سنة مراته كانت حامل حملت وبعدين هو نام 100 سنة صحي واحد ملك جنبه كده قال له كم لبثت؟ قال له لبثت يوما او بعض يوم ده انا جيت يوم يا اما يجي ده انا ده انا جيت من قبل ده انا ادري يمكن يومين ثلاثه او في روايه بتقول بعض يعني ايه يوم او ثلاث ارباع اليوم او نص اليوم او ربع اليوم ها؟ ها، يوم او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام قال معقوله؟ انا لبثت 100 سنه قال له بص بقى وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى كان واخد معاه يقال تين ولبن وميه التين واللبن دول يعني لو باتوا ساعتين بره الثلاجه بيحصل لهم ايه؟ ها سبحان الله يقول ده قال لهم 100 سنه بص على اللبن اللبن زي ما هو بص على التين زي التين زي ما هو وانظر الى حمارك بص للعظم بتاع الحمار ايه؟ منثور راح هبت الريح مركبه الهيكل خلي بالك وبعدين شويه لقي العظم ده راح نفس لحم وبعدين جرت فيه الدائره الدمويه راح وقف الحمار على اربعه ينفض اذنه وقال اعلم ان الله على كل شيء قدير. آه آه. لكنه لم يرى سر الصنعه وشفت سر الصنعه شكلها ايه الصنعه القرف سيدنا ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموتى احنا برضه في الحلقات الدار الاخيره ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن الله قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليس من سمع كمن راى آه، عامل زي سيدنا موسى الكريم قال رب اكرمتني بال بالكلام ها وكلم الله موسى تكليما قال طب ما تنعم عليا كمان بالرؤيا ها رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقع متصاعقا خلاص يبقى اذا برضه انا عايز يا رب اشوف كيف تحيي الموتى ده مين؟ ده الخليل طيب ماشي قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك هات مثلا حمامة ها ويمامة وفرخة وعصفورة مثلا يعني ما يهمناش احنا لا. يعني أربع طيور أربعة من أربعة من الطير مختلفة خلاص؟ أربعة من الطير مختلفة اذبحهم وقطعهم حتت ولخبطهم في بعض وانصرهم فوق الجبل خلاص يعني الاربع الاربع طيور المختلفه يتقطعوا اجزاء ويتلخبطوا مع بعض و- و- وينصرهم الخليل عليه السلام فوق الايه؟ فوق الجبل خلفه لا، خلاص؟ ثم ادعوهن قل لهم تعالوا باذن الله ها هل ياتينك سعيا بص بص ليه تعالوا ليه الاربعه جايين طايرين عليه من الذي خلقها؟ أخرج. ولذلك الرجل دخل على الشافعي قال له يا امام قال له نعم قال له ما الدليل على وجود الله قال له ورقه السود ده سلام ايه ورقه السود دي مين ده بقى؟ قال له تاكلها الشاة تاكلها الشاة فتخرجها ذعرا تاكلها البقره فتخرجها روثا تاكلها النحله فتخرجها شهدا تأكلها الدودة ذات القلب فتخرجها حريرا تأكلها الغزالة فتخرجها مسكا من الذي وحد الأصل وعقل المخارج هي ورق السوق بس شوف المدخل ايه والمخرج ايه قادر لذلك الانسان التفكر ساعة خير من عبادة سنة ولعلنا نذكر هذا الاعرابي الذي جلس في ظل الشجرة بص على الجمل بتاعه كده والبعير عن البحر ورجليه باينه على الرمله وبص لقي البحر كده من بعيد عنه الله الله الله الله قال سبحان الله قال ايه ده؟ قال البعرة تدل على البعير البعرة دي يبقى فيه ايه؟ في بعير ما البعرة تيجي من ايه؟ ها؟ البعرة تدل على البعير واقدام السير تدل على المسير فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير معقول ده كله يقول لك كده ربنا طب ازاي كيف يعني سبحان الله هو الذي دلنا عليه وفي كل شيء آه تدل على انه الواحد آه. اذا كنا ترابا وعظاما معقول أئنا لمدينون معقول بعد ما نبقى تراب وعظام والنسأل وأن عليه النشأة الأخرى سوف يفنى من ابن آدم كما قلنا في الحلقة الثانية سوف يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب عجب الذنب ذرة من العشع في آخر فقرة في العمود الفقري إلا تفضل وطبعا آه لسه الابحاث العلميه يمكن ما وصلتش للنقطه دي قوي لكن في بوادر في امريكا آه بداوا يصلوا الى ان كل شيء يفنى من ابن ادم الا الجزئيه الاخيره بتاعه العصب اشمعنى يعني هذا حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال هل انتم مطلعون هنا تبص بصه قلنا من قبل ان بين اهل الجنه واهل النار سورا في ايه خوف باطنه فيه الرحمة من ناحية مين من ناحية اهل اهل النعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب ومن ناحية اهل الجحيم والعياذ بالله ايه عذاب وقال رب وبينهما حجاب في حجاب يعمل ايه اللي يمنع النعيم عن اهل الجحيم ويمنع العذاب عن الاحباب الحجاب ده السور ده ما يوصلش ما يوصلش ال ال ال ال ال ال ال النعيم لسوء الجحيم لا خلاص لانه يعني الشقي والعياذ بالله من ساءت خاتمته والسعيد من حسنت خاتمته اللهم اسعد ختامنا يا رب العالمين فالطلعه بص الراجل اللي كان بيسال اني كان لي قريب قال لي يا صديق ادوني يا اخوانا فين بدور عليك الجنه مش بعيد ها فاطلع فرآه في سواء الجحيم ها شو قال له ايه اول ما شافه مش صعب عليه لان العواطف هناك منزوعه ونفرض ان راجل صالح وابنه منحرف الاب الصالح دخل الجنه والابن المنحرف دخل النار لو في عواطف في الجنه ها كان الاب يزعل على ابنه ولا ما يزعلش والجنه الصفه اللي فيها فيها حزن ولا ما فيهاش حزن الحزن في الدنيا بس يبقى ما تخافش من النقطه دي ها يعني لما تلاقي ابنك مش راضي يستقيم ولا مراتك ها ولا الست لها جوزها من كده مش راضي ها ما حدش يضحك ليه؟ لان هناك بقى ربك هيدبرها قال تالله ان كدت لترديني انت كنت هتوديني في ايه؟ توصيلك في داهيه ده انت انا لو صاحبتك يا عم المرء على دين قليله ده خلي بالك لازم تشوف ابنك مصاحب مين في المدرسه وبنتك مصاحبة مين في الجامعة لازم تشوف مش مسؤولية ولا انا احنا بنخلف وخلاص لا مسؤولية اشوف الاول الواد مين صاحبك ده مين ده مين ابوه ولا يمكن يطلع تاجر مخدرات ولا ايه يمكن يطلع امه ست يعني مثلا لازم انت تدقق النظر لانها مسؤولية عايز الواد لما ينحرف وياخد ذنوب يجي يوم القيامة يعمل ايه؟ يتعلق بنفسك انت يقول ما ابويا شافني وما كلمنيش قال رآني على الخطأ وما نهاني خلاص خدوا خدوا الذنوب بتاعتي منه هو ورغم ذلك لا ينجو هو يوم القيامة ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين من المحضرين فين؟ في النار والعياذ بالله لولا بس ربنا كرمنا انا بالايه؟ كرمني بالتقوى كرمني بالايمان وكرمني بالهدايه وكرمني كرمني باهل الخير اللي خدوا بايدي ده انا كنت ايه؟ كنا كلنا رحنا والعياذ بالله رب العالمين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين اللي هم مين؟ اللي هم الكفار والعياذ بالله إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أدي الفوز الإيه؟ العظيم أوعى تفكر الفوز العظيم اللي ياخد شهادة استثمار ب 100000 جنيه لا ده مش فوز ده أكبر خسارة أه لكن الفوز ده حاجة واحدة بس هل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ها؟ فقد فاز فقد فاز ادي الفوز ادي الفوز سبحان الله ولذلك ال ال الراجل لما قال له ايه؟ قال له يا راجل لما قلنا يوم الجمعه حجاج قال له تعالى يا اخي ده اليوم حر النهارده لازم حرك الصيام يعني قال له صمت اليوم هو اشد منه حرا انا راجل كل النهارده واصوم بكره قال له هل يضمن لي الامير ان اعيش الى الغد؟ ادي منطق يبقى انا مش ضامن وانا مش ضامن يبقى اعمل الوقت ده خير انا ما اضمنش استنى للصبح من يضمن منا ان يعيش الى الاثنين القادم؟ مين؟ لغايه الصلاه الصبح النهارده لغايه بعد ساعه سبحان الله سبحان الله سبحان من يرث الارض ومن عليها قال فيه تعالى لسوره فصلت فيها جزئيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله كل الناس يقول لك إيه؟ طب ما سيدنا الشيخ الله ده النصار بيقول ربنا الله الحرام بيروح يسرق يقول ربنا يستر اللي يعني صح ولا لا؟ يبقى لما كله هو ربنا الله ده ربنا الله ده كلام ربنا الله ده كلام لكن لو عمل ما يعملش الغلط لو هذا الكلام عمليا ها لكان سبحان الله ده قال يا بصري انت بتخاف من ربنا قد ايه؟ قال خلي بالك بيخاف ازاي؟ قال لو ركبت انت البحر فتعطرت سفينتك فلم يبق منها الا لوح لوح واحد بس فامسكت به بين الموج العاتي كيف حالك؟ قال له خايف شديد قال له انا هكذا مع الله ليل نهار لك شوف خايف قد ايه شوف خايف قد ايه فاكر انت الراجل اللي جه يبشر عمر بن الخطاب بفتح المدائن هل معقوله اخبط على بيت امير المؤمنين الساعه 2 بعد نص الليل اطلع على المسجد النبوي اطوف واصلي في الروضه واستناه لما يجي قال دخل لي راجل في القبله ساجد ينسحب ويبكي بصوت الصوت النحيف بتاعه ايه؟ عيني لدرجة ان الراجل قرب منه يقول يا رب لائذ ببابك عائد بجنابك لا تطردني من رحابك قال يا الراجل ده عمل ذنوب قد ايه عشان الكلام اللي طالع يحرم من القلب ده انا بعد ما اخلص اقول له حديثين عن الرحمه اخليه يشعر بالامل شويه فاقتربت فاذا به امير المؤمنين عمر يا خبر ابيض يا امير المؤمنين ده انا مكشوف اخبط عليك قال له يا اخ الاسلام ان نمت النهار كله اضعت رعيتي وان نمت الليل كله اضعت نفسي لو نمت النهار كله الرعيه تضيق ولا لو نمت الليل كله انا رحت داهيه ولا ايه طب النهار دي الرعيه طب وبالليل ها راعي نفسك بقى ها يبقى ان الذين قالوا ربنا الله ده كلام ده بس ثم استقاموا ده العمل يبقى ربنا وضع القول الايه اللساني واليقين الايه القلبي ثم استقاموا ده الايه الترجمه العمليه اللي هي العمل بالايه بالاركان يبقى الايمان كما هو ثلاثه تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالاركان بس ولذلك ذاك رحمه ربنا لما تبقى واسعه بقى ها رحمة ربنا يرحمنا وإياكم يا رب. فاكر الراجل بتاع بني إسرائيل؟ ها؟ قال له بقول لك إيه يا ابن الشيخ؟ قال له نعم، الحضر اليهودي. قال له مفيش ذنب ربنا نهى عنه إلا ارتكبته. شوف أي ذنب كبير أو صغير وأي حاجة ربنا قال عليها خير عمري ما عملتها. قال له قتلت قال له قتلت. شربت شربت. ارتكبت قال له ارتكبت. أه سرقت سرقت. كل الذنوب فالحضر بقى يقول له انت مالكش عندنا يعني واي ورقه ولا استثناء قال شوف خذ عريونا قديما اللي هو ايه؟ تراب النخل بتاع الناكف اللي بالكنسين بيكنسوا بيه النبيل ثلاث اربع سنين مقفول من النخل ده وضعه امامك واكثر من الصالحات فان اخبر العرجون سوف يكون الله قد تاب عليك يعني مش لك ايه؟ ها؟ سمعني السلام عليكم ها يعني مع السلامه يعني ما, ما فيش اه بيقول له اظن مش هتسكتك من غير كورنيش يعني حاجات زي كده الراجل يعني خد الكلام بصدق ما نجرب يعني حق لو يكثر من الحسنات قوم الليل قوم النهار يعمل خير سبحان الله شهرين ثلاثه لعودة بالذين مش راضي يختار اصبح الصباح مره واذا العود كله اخضر راح للحجر يقبل ايده ورجله بارك الله فيك انت اللي هديتني انت اللي عرفتني قال له يا خير قال له اخبر قال له دلني كيف تبت حتى اتعلم منك اه ايه اللي انت عملت ايه ايه اللي انت وصلت ليه ده رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ها ورب سامع اوعى من مبلغ اه بس المهم انك ايه تاخد الكلام بمنطق اليقين اه وتوحيد رب العالمين لا اله الا الله فيجيء سبحان الله العظيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ينزل عليهم امتى؟ قال يتنزل عليهم في ثلاث أماكن. في الدنيا بالتثبيت خليك على الخير اللي هو القرين بقى اللي هو قاعد معاك على طول قرينك الايه؟ الملك بيوفقك يقول لك لما تقولش دي بلاش دي ها سبحان الله حتى لما تغلط حتى لما تغلط ملك السيئات عايز ايه؟ يسجل ربنا من رحمته خلى ملك الحسنات هو الريس يعني ملك السيئات موظف عند مين؟ عند ملك الحسنات وملك الحسنات يقول له انتظر عسى ان يتوب انت مالك بتصرف عليك كده انت ما بتحبوش ليه؟ استنى يتوب دلوقتي وملك الحسنات ان يدعي اللهم توب عليه يا سلام بيدعي لك يا بخت اللي تدعي له الملائكه اللهم اجعلنا من الذين تدعو لهم الملائكه وتؤمن على دعائهم ولما ملك الحسنات يدعي ملك السيئات يضطر يامن ما هو الرئيس بتاعه والناس على دين ايه؟ ها؟ ها؟ المهم خلينا هنا فسبحان الله ال ال ال العبد يفوق بقى يصحى يسترقص يبقى ايه ما كتبهالوش وبعدين طب ما هو الذنب ده اتعمل على الارض طب الارض دي ما تشهد يوم القيامه ام ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينفذ الحفظه ينسي الارض يخلي الارض ما تفتكرش يوم القيامه الذنب ده عشان ما يبقاش ولا شاهد اثبات عليه رحيم ولا مش رحيم فبعد ما يتوب العبد ربنا يقول ايه الملائكه يقولوا ايه اللهم فرحه كما فرحنا يبقى الملائكه بتفرح ايه بالتوبه بتاعتك يا هم ما مدخل علينا الفرح وتاب فبرضه فرحه بقى طب يفرح العبد بايه بالجنه اللهم فرحنا يا رب الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه فذهب الايه التنزل الاول في الدنيا ولحظة خروج الروح يثبتون في القول الثابت اه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة يبقى في الدنيا ساعة الايه في الحياة وساعة لحظة الايه خروج الروح لحظة خروج الروح ده تثبيت تثبيت سبحان الله ابقى على على اليقين لا ينفعش سبحان الله ده سورة البروج بتوع اصحاب الاخدود ها اللي حصل ايه؟ ايه؟ جاء من ضمن اللي جابوهم جابوا الست حفروا الاخدود و هتؤمني بالله هتؤمن بالله بالملك على انه هو الاله ولا ليك اله ثاني لا ربي الذي في السماء خالق السماوات والارض رمينه في الايه؟ في النار رمينه في النار رمينه في النار جاب واحده ست عندها سبع ولاد مسكوا عيل عيل من عيالها هتكفري بالله وتؤمنا ان الملك هو الله ولا لا؟ تقول لهم لا يروحوا رامين الواد الاولاني الواد الثاني السادس السابع على كتفها رضيع له ثلاث شهور ها فايه هتؤمني بالملك ان هو الله ولا لسه برضه هتؤمني بان الله هو خالق السماوات والارض الست اتلجلجت قالت ستة طب نقول حتى بالكلمة كده يعني مجرد يعني نمشي الحال ويفضل لنا ريحة من العيال الستة سبحان الله نطق الرضيع وقال يا أم اثبتي على الحق لا إله إلا الله أربعة تكلموا في المهد أولهم سيدنا عيسى وآخرهم هذا الإيه سبحان الله يعني ذكروا في الحديث زي ما ذكرنا قبل كده واثبتي على الحق راحت ست ورا دفنها ورمي روحها في النهر من غير ما حد إيه يعني من غير حد يزقها ليه خلاص لأن سبحان الله سيدة آسيا امرأة فرعون ها تفضل يعذب فيها يعذب فيها ها ويقطع حتت حتت من جسمها سبحان الله اول ما وصل عند لسانها قالت يا رب هذا الذي يؤنسني بذكرك ده اللسان ده قال ايه لا عشان يعني برضه ودني تسمع ولسان يبصر فانا بذكرك بقلبي لكن اللسان ده مهم رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والعياذ بالله رب العالمين اذا بملك الموت ينزل ليقبض روحها تبتسم وهي تموت وتذهب الى الله عز وجل كما يقال جسدها في الفرش وروحها في العرش. اه جسمها دم مستنجع لكن كرم الله واسع لما ربنا يحسن الختام خلاص اللهم احسن الختام يا رب يا رب العالمين. فتنزل عليهم الملائكه اذا في الدنيا ولحظه الموت وبعدين الاول عند الايه؟ الخروج من القبر ده. خذ من القبر راح ان انا ماشي قدامك هل يدل المؤمن على مكانه زي بالظبط ايه؟ زي الراجل ذو حيثيه ها؟ وقدامك ايه؟ تشريفه يعني ماشيين اه اتفضل يا بيه اتفضل يا باشا اتفضل يا كده يعني آه، انت بقى هناك مش باشا انت هناك ملك ملك فما يكون دلوقتي الرساله اللي هتوصلك في الجنه ان شاء الله يا رب اللهم اجعلنا واياكم منهم ان شاء الله من اهل الجنه سبحان الله اللي توصلك رساله من الله من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت لا يموت كان فيه ايه؟ في الدنيا لكن في الاخره خلاص شوف العز بقى انت اشبهت ايات صفه في صفات الله يوم القيامه يا من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت آه. اما شاقتك زيارتي يا عبدي آه. اصبر لي بقى ها او عبدي اشتقت اليك فزرني ها ياه الكلام ده كله ده احنا نصبر ونصبر ونصبر ونمسك على الدين وننصر الاسلام ونتوكل على الله ونوقن في نصر الله عز وجل ومهما ي- ي- يحدث من اذى او من مصاعب او ان الحلال ضيق شويه او ان الحرام سهل شويه لا الحرام الممات دونه ناكل حلال ونلبس حلال ونتكلم بالحلال ونبعد عن الحرام عندئذ يحسن الله لنا ونحن الختام إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ها. قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم